أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا وقفنا عند الفقرة التاسعة والخمسين من شرح العقيدة الطحاوية وفيها يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما هذا هو الدرس الثالث والثلاثون من شرح العقيدة الطحوية الدرس 33 من شرح العقيدة الطحوية ولنا عدة دروس في الكلام عن مسألة القدر وكما قلت لكم أن ميزة هذه العقيدة ميزة العقيدة الطحوية أنها تنهي المسألة في جملة واحدة فكما سرق في مسألة الصفات أنهيناها في جملة واحدة مسألة الرؤية في جملة واحدة مسألة القدر في جملة واحدة هذا لمن كان قلبه سليما ولذلك بدأ الإمام أبو العز الحنفي شرح العقيدة يدخل في مسألة القلوب بدأنا طرفا من مسألة القلوب في اللقاء الماضي إن الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين في آخر الحديث قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فزي ما كده مهما قلنا لأي مخلوق لأي بشر حرام حرام حرام عمره ما هيبطل الحرام إلا إذا كان قلبه سليم عمره ما هيعظم ويوقر الحرام عشان كده قلنا جملة جميلة جدا من جمل منازل السائرين ان القلب السليم هو الوحيد الذي يرزق السماحة بترك المناهي يرزق ايه يا عم محمد اه جميل خليك صاحي معانا كده ما تنامش السماحة بترك المناهي يعني ايه السماحة بترك المناهي يعني تلاقيه ما بيعانيش في ترك الحرام يعني اذا كان هو كسبان مليون جنيه وقالوا له دول حرام يبقى بمنتهى الرضا يتركه حرام زي كده معلش بقى عشان القلوب المريضة تفوق شوية ما بيعانيش في غض البصر عن النسوة مش معاناة عنده عنده الأمر شايف ان دول شياطين ما بيعانيش في السماحة في ترك المناهي ده ليه القلب السليم اللهم ارزقنا قلوبا سليمه اما القلب المريض هو اللي بي ايه مش بيعاني مش بيعافر لا ده بيقع القلب المريض بيقع يغلب مرة ويتغلب مرة يحاول مرة ويقع مرة ده يبقى قلبه مريض نرجع لكلام الإمام تاني يقول إيه اعلم أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء يعلم أن القلب له مش عايزك تقعد تتفرج علينا يا في الورق ولا اشتغل قاعد تتروى صلى رسول صلى الله عليه وسلم القلب له حياة وموت ومرض وشفاء وبرضه وضحنا المسألة دي أكثر في اللقاء الماضي إن قلبك ده مرضه أسهل من مرض الأبدان وشفاؤه أصعب من شفاء الأبدان يعني القلب سهل جدا أنه يمرض وصعب جدا أنه يشفى وهكذا دايما المواطن الحساسة من جسم الإنسان زي العين مثلا تلاقيها سهل جدا أي شوية تراب عينه تحمر اي حاجة تطرف وبعدين تيجي تعالج بقى لو لو الشظايه جت فيها ممكن خلاص تفسدها ما تتصلحش تاني القلب كده ان زي ما ابن القيم بيتكلم عن التوحيد والتوحيد ده مكانه فين في القلب التوحيد ده في القلب يقول التوحيد الطف شيء وانزهه وانظفه واصفاه فادنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه التوحيد زي القلب كده أدنى شيء يخدشه ويدنسه وإيه ويؤثر فيه في القلب كده فهو كأبيض ثوب يكون شوف بقى لما يبقى ثوب أبيض كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر أو كالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها فهو تشوشه انتم فاهمين كلمة التشويش دي يعني متصورين معايا ان رادار بيلقط ده القلب ها فيحصل تشويش على الرادار تبقى الصورة ايه عارف يعني ايه صورة بقى مشوشة انتم متصور... معايا آه متصورين يعني ايه صورة مشوشة صورة مشوشة يعني مش واضحة القلب كده تشوشه اللحظة الايه ها اللحظه ليه نظره النظره يبص كده قلبه يتقطع يتفرق يشوش تشوش له اللحظه واللفظه كلمه والشهوه الخفيه اللهم طهر قلوبنا يا رب دي خطوط القلب يا جماعه ان ممكن واحد ماشي كده وعدت عليه واحده بص لها كده شوشت قلبه بلاش واحدة عربية دخل شقة شاف ساعة شوش قلبه شوشه شوش قلبه خلي قلبه وعلى طول المؤمن بقى اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين المؤمن بقى يرجع يقول هو ايه اللي حصل هو ايه اللي طب ما انا انا كنت كويس معقوله دي تعمل كده اه اللهم اصلح قلوبنا يا رب ممكن حد يقول له كلمة تزعله تشوش قلبه واللفظة ممكن هو يقول كلمة واحدة تشوش قلبه والشهوة اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يقول فإن بادر صاحبه ده كلام ابن القيم في كتاب الفوائد فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده وإلا استحكم لو لحقت نظفت قلبك وظبطته وصلحته ينظف ما نظفتش يستحكم خلاص يتخرم القلب يتشوش يتشوه يسود يعمى يطرس ما يسمعش يبكم ما يتكلمش تصيبه عاهة تصيبه عاهة فلذلك القلب زي ما قلنا كده تاني يمرض ويصح ويحيا ويموت والدليل قول الله عز وجل أو من كان ميتا ها فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها القلب تشوشه اللفظه واللحظة والشهوة الخفية قال تعالى أو من كان ميتا ف فأحييناه وجعلنا له نورا ها؟ يمشي به في الناس والله يا يا إخوة من زمان وأنا الآية دي بتوجعني يا رب ارزقنا نورا نمشي به في الناس أصل المشي في الناس مأساة صح يا باشمهندس كنا قاعدين اه نحكي دلوقتي ازاي تمشي مع الناس والناس كل يوم بوش وكل ساعة بكلام الناس اللهم اكفنا شر الناس اللهم اصرف عنا اذى الناس فالانسان محتاج نور ايه يمشي به في الناس او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له ايه نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ربنا سبحانه وتعالى قال لك عشان بمناسبة النور تمشي به في الناس جاء في آية تانية في آية سورة الحديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم نورا تمشون به واحد هو ماشي مع الناس مع الخلق مع البشر محتاج نور يميز به الطيب من الخبيث والمؤمن من المنافق والأمين من الخائن يميز به يتعامل مع البشر دول ازاي محتاج نور نور للتمييز نسأل الله أن يصلح قلوبنا يقول الشيخ أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه ده آخر الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت إن القلب ما بيميزش قال رسول الله وإن الحديث ده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أسلبها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود قلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسلب من هواه يبقى القلب المفتون اللي فيه نقط سوداء يبقى أعمى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسلب من هواه يبقى الحلال حلال لما يجي على هواه والحرام حرام ايه لما يجي على هواه لكن لو حرام وجاء على هواه انه حلال يقول حلال قلت لهم كده ان آفة بعض الناس مش انه ما بيسمعش مشكلة انه يسمع غلط هي دي المشكله المشكلة مش انه ما بيفهمش المشكلة انه يفهم غلط المشكلة انه ما يعرفش لا المشكلة انه يعرف غلط الامام علي يقول ايه العلم نقطة كسرها الجاهلون لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف سبحان الله العظيم العلم مش كتير العلم نقدر نحصره لكن المشكلة في ايه سلت وعجن وكتر الكلام بتاع الجهات سجل الإمام الشافعي يقول لو نظرني ألف عالم غلبتهم ولو نظرني جاهل واحد غلبني أصل الجاهل تتعامل معاه ازاي المفتون تتعامل معاه ازاي الأعمى تتعامل معاه ازاي أحيانا تقعد كده ساكت تقول طب أفهمه ده ازاي أفهم- أجيبها له منين طب أعمل إيه وهكذا الشاهد ندخل بقى في موضوع جديد يقول ومرض القلب نوعان اللهم اشف قلوبنا مرض القلب نوعان كما تقدم مرض شهوة ومرض شبهة القلوب تمرض بحاجتين الشهوة مرض شهوة فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ده اسمه مرض شهوة ومرض شبهة قال سبحانه وتعالى عن المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ها في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فالمرض نوعين مرض شهوة ومرض شبهة أرداؤها مرض الشبهة يعني مرض الشبهة أشر من مرض الشهوة أصل عنده مرض الشهوة عنده شهوة فلوس عنده شهوة نساء عنده شهوة منصب وجاه عنده ش... مريض عنده أي مرض من أمراض الشهوات هذه الشهوات آخرها معاصي لكن الشبهات آخرها كفر والعياذ بالله عشان كده أنا لما رحت أمريكا أول مرة الكلام ده من 10 15 سنة كده ورجعت بيسألوني ها ايه الاخبار هناك بيقولوا ما شاء الله الاسلام منتشر و قلت لهم هناك تعصف بهم فتنتي الشهوات والشبهات واظن الحال دلوقتي نتيجة السماوات المفتوحة نتيجة ال ال ال الفضائيات ودخول التلفزيونات في كل بيت والناس شايفين كل حاجة وكل المسائل بتتنافس بمنتهى الوضوح والسهولة ففعلا امتلأت بيوت المسلمين بمصيبتين بالشهوات والشبهات الشهوات فعلا مسألة النسوان والنسوان العريانة والكلبات والكلام والزنا والخنا والأكل والشرب والمفاجيع والرأس وال... كل ده شهوات وفي المقابل برضو الشبهات كل مسألة على الدين طرحت عليها شبهات ابتداء من التوحيد الله لحد الاكل باليمين ولا بالشمال كل المسائل اثيرت على شبهات وهنا بالمناسبة على طول قبل ما اقرأ كلام الشيخ انا مش عارف الشيخ يقول ايه اقول لك كيف ننجو من فتنة الشبهات والشهوات هم حاجتين اتنين يا جماعة اسمع الحديث تاني وتلاقي فيه كيفية النجاة قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود ها يبقى نمرة واحد مظلم اثنين مربادا المرباد اللي هو فيه نقط بيضة فهتلاقي قلب أسود وبيصلي وبيقرأ قرآن وبيتصدق عشان كده الرسول قال أسود ايه مربادا مربادا يعني فيه نقط بيضة له أعمال بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال ايه من دون ذلك هم لها عاملون يبقى اوعى تفكر ان ان اللي قلبه اسود ده كافر لا ده من المسلمين قلبه اسود وبيصلي وبيصوم رمضان وبيتصدق احيانا وبيقرا قران احيانا وقلبه اسود مفتون عنده فتنه شهوات او فتنه شهوات بس اخرته بتبقى سودة بقى اخرته غلط سبحان الله العظيم الحديث الخطير اللي دايما اقوله والناس برضو يعني زي كده الحديث ده الواحد لما بيقوله بي بيفتت كبدي اه يا كبدي ف... ف... ومع ذلك الناس مش مقدرة الحديث ده قدره يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين أناس من أمتي يوم القيامة لهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا قام رجل من آخر المجلس ألوى بيده وجثى على ركبته وقال يا رسول الله صفهم لنا نخشى أن نكون منهم قال هم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها هو ده الإشكال إنه بيصلي وبيصوم لا وبيقوم الليل ويأخذون من الليل إيه كما تأخذون لكن مشكلته إنه إذا خلى بمحارم الله يعني إذا قاعد في مكان مفيش حد معاه يتفرج على أفلام جنسية إذا قال فلوس من غير ما حد يشوفه يسرقها ينهبها ياكلها إذا خالوا بمحارم الله إيه انتهكوه دي مصيبته إيه إنه يموت كافر انتوا واخدين بالكم ولا لا من الموضوع لأن ربنا هيجعل حسناته حسنات جبال حسنات بيصوم ويقوم ويصلي فعنده جبال حسنات ربنا ينسفها ربنا بينسف حسنات مين الكفار بس وخدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا دول مين كفار يبقى معنى كده ان الراجل بيصوم ويصلي ويقوم الليل ويموت كافر الخوف من دي الحذر من دي مشكلته ايه انه اذا خلوا بمحارم الله انتهكوا قدام الناس ابو بكر الصديق ولما يخلو ما يرقبش ربنا ولا يراعيه فتبقى عقوبته تقليب القلب يحلق هي دي مشكلة كبيرة يبقى صفة القلب المفتون اللهم أصلح قلوبنا يا رب صفة القلب المفتون أسود يعني مظلم مربادا له أعمال حسنات كالكوز مجخيا منكوس منكوس كل ما يمشي شوية عدل يتقلب كل ما يمشي شوية عدل يتقلب كل ما يمشي شوية عدل منكوس كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا أعمى أعمى ما يعرفش حق من البطل لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسلب من هواه صاحب هواه فالحلال بمزاجه والحرام بمزاجه الحلال على كيفه والحرام على كيفه دي خمس صفات للقلب المفتون القلب اللي ناجي من الفتنة له صفتين اثنين قال وقلب أبيض اللهم بيض قلوبنا ووجوهنا في الدنيا والآخرة قلب أبيض يبقى أول حاجة منور في نور له نور اثنين كالصفا اللهم اجعل قلوبنا لها هاتين الصفتين وقلب ايه ها؟ أبيض كالصفا أبيض يعني منور له نور كالصفا يعني ايه جامد قوي قلبه بطل قوة القلب وهي دي مأساة المسلمين اليومين دول عشان كده انا بديك العلاج من الاخر ان لازم يبقى لك نور وقوة يبقى القلب له ايه حاجتين اتنين ها نور وقوة قلت في موضوع قوة القلب ده قلت لك في خطبة جمعة عنوانها كشف مستعجل اللي ما سمعوش يسمعوا ده ها كشف مستعجل بقول فيه ان اهم حاجة يعملها الطبيب التشخيص تشخيص المرض وتروح بابنك للدكتور ما يقدرش يصف علاج صح الا زي ايه شخص صح لذلك المشكلة في زماننا ده مشكلة ايه مشكلة التشخيص تروح المعمل ده يعمل لك نتائج تحاليل والمعمل ده يعمل لك نتائج تانية غيرها هي المشكلة في التشخيص فتشخيص مرض الامة العيال دول القاعد يقول لك انا بتوب وارجع للذنب تاني في ذنب ما بقاش قادر اتخلص منه انا عايز احفظ قرآن ومش قادر احفظ انا ما بقوم الليل مرة وما بقدرش استمر انا بعمل منهج وما مشيش عليه عايزين نشخص مرضه ايه ده مرضه ايه العيال دول مرضهم ايه اللي بيشتكوا دول مرضهم ايه يقول لا فتور لا مش فتور ده الفتور ده علامة او عرض في فرق بين اعراض المرض وتشخيص الايه تشخيص المرض يعني ولد سخن ارتفاع درجة الحرارة ده مش مرض ارتفاع درجة الحرارة ده ايه عرض ده عرض من اعراض المرض امال المرض ايه عشان كده الدكتور اللي يجعل كل همه انه ينزل الحرارة يبقى دكتور ما بيفهمش الدكتور الصح اللي هو يدور ايه اللي بي... مش كده يا دكتور ولا انت مش عايز تبقى دكتور باين عليك والله صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم آه ال- الدكتور اللي هو يدور ايه اللي رفع درجة الحرارة عشان يعالجه وساعة ما يعالجه تنزل درجة الحرارة او تنزل او ما نزلش مش ده الموضوع الموضوع ايه ان انا اعالج المرض فلذلك المرض اللي فيه الشباب دول مش الفتور اللي هو مش قادر يصوم مش قادر يصلي مش قادر يستمر مش قادر مش قادر لا المرض ضعف القلب ان قلبه ضعيف العضلة نفسها عضلة القلب نفسها ضعيفة مش المشكلة في عرض مش المشكلة ان هو عنده فتور مش المشكلة ان هو بيتوب ويرجع المشكلة فين مشكلة قلبية ان قلبه ضعيف عشان كده محتاجين نقوي قلوبنا بس احنا جايبينها من الاخر الاول ليه عايزين النور الاول اللهم نور قلوبنا يا رب طب نجيب النور منين هو ده قضية التوحيد مفيش يا جماعة نور للقلب إلا من نور الله قال الملك جل جلاله ومن لم يجعل الله له نورا ها؟ فما له من نور نجيبه منين الحلقة الجاية نكمل موضوعنا أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته